بسم الله الرحمن الرحيم نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء
الطريق إلى النور www.waytolight.org يقدم لكم هذه المادة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فمرحبا بكم أيها الإخوة الكرام في هذه الليلة الطيبة المباركة ونواصل معكم الحديث حول ما يدور وما يجري من أحداث في البلاد وما المطلوب منا في هذه الأيام بالذات التي تمر بها البلاد وهي كما قلنا من قبل أن هي من أخطر الساعات ومن أخطر اللحظات التي تمر بها البلاد حيث أن الأمر طبعا اختلف تماما بعد سقوط هذا الطاغية وظهور هذا الكم الكبير من الفساد ومن المفسدين وكيف أن الفساد قد ضرب بجذوره في البلاد وقد ظهرت يعني صورته وقد زكمت الأنوف من رائحته العفنة النتنة وكيف أن هؤلاء البلاد ما كانوا أو هؤلاء الناس ما كانوا يعملون لمصلحة البلاد إنما كانوا يعملون لمصالحهم الشخصية وكانوا يسعون في الأرض فسادا وكيف أنهم كانوا ينهبون الثروات ويكدسون الأموال وفي الوقت الذي الكثير فيه من أبناء الشعب يتدور الجوع والفقر والمرض ويعيشون الذلة والمهانة بلك والقهر والحزن والأمراض التي استشرت في البلد إلى غير ذلك من هذه المفاسد الكثيرة التي سمعتموها ولازلتم تسمعوا عنها وتظهر يوما بعد يوم يبقى احنا قلنا المطلوب في خلال المرحلة دي ان كل واحد لابد يكون له دور ما فيش بقى اسمها انا هلقي اتبع على المشايخ ان المشايخ هم المسؤولين وماليش دعوة انا اللي يشوفوا المشايخ ماشي لا انما كل واحد وكل رجل وكل امرأة وكل كبير وكل صغير له دور وهو أول حاجة بتحافظ على الكلمة بتاعتك تعرف أن الكلمة بتاعتك مسموعة وأن الكلمة وأن الرأي لك له أثر مش العملية بقى زي الأول يبقى هنا هينطبق عليك كلام النبي صلى الله عليه وسلم وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا فيهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب فالكلمة أمانة والكلمة أصبحت مسؤولية أن أنت هتحدد بالظبط كده صورة الدولة إيه يا ترى انت عايز برضه تحدد تبقى نفس الدولة بنفس المقاييس وبنفس المواصفات وما زالت اللي هي كانت عليها خلال السنين دي كلها وبرضه يظهر برضه واحد ديكتاتور تاني بالك ويظهر برضه بعض المفسدين وينتشر الفساد مرة أخرى ده هيبقى دورك انت انت اللي هتختار وانت اللي هتبدأ توصف من تريد أن تختاره لذلك احنا قلنا في اللقاء الماضي ان الدولة الإسلامية لابد أن تقام على ثلاثة دعائم الدعامة الأولى والركن الأول في إقامة دولة صالحة خد بالك هو الدستور الذي ستتحاكم به وتتحاكم إليه وهيبقى في وقت قريب كده بعد يعني شهور قليلة هيعملوا استفتاء على الدستور اللي انت تريد أن تتحاكم به أو تتحاكم إليه نمرة اتنين من أختار الرئيس اللي انت بتختاره هيبقى رئيس دولة مين هو اللي تختاره ايه المواصفات التي يجب ان يتميز بها الرجل الصالح الذي يحفظ على البلاد امنها ويحفظ عليك دينك عشان ما تتعرضش اللي كنت تتعرض له زمان خايف تطلق لحيتك وخايف بنتك تلبس الحجاب بالك وانت عارف ان زوار الفجر هيجوا لك بعد نص الليل ويجوا يروعوا اولادك ويروعوا زوجتك ويروعوا ابوك وامك كل هذا العصر بفضل الله انتهى يبقى انت بتبدا عصر جديد يا ترى مين اللي تختار المواصفات اللي يكون في هذا الراعي أو هذا الحاكم إيه هي التي حددتها الشريعة الإسلامية واللي احنا شفناها ناجحة شغل عملي مش شغل نظري العملي فعلا لما توفرت في الراعي بعض المواصفات التي أمرنا الله عز وجل بها وأمرنا بها رسوله صلى الله عليه وسلم إزاي صلح شأن الناس وصلح شأن البلاد وصلح شأن الرعية دي الدعامة الثانية التي تقام عليها الدولة الصالحة اللي هي الدولة الإسلامية الدعامة الثالثة الرعية انت بقى ايه المطلوب منك إيه المواصفات التي يجب أن تتصف بها حتى تقيم دولة صالحة فعلا تسود الدنيا ويرجع للإسلام عزه ويرجع للإسلام مجده وحضارته وتقدمه تعالى بسرعة كده نلقي النهاردة الضوء على الدعامة الأولى وإحنا كنا أشرنا إليها في اللقاء الماضي بسرعة تعالى نشوف كده الدعامة الأولى وهي الدستور اللي إحنا نتحاكم إليه ونتحاكم به إيه المواصفات في هذا الدستور قال أهل العلم من الوسائل المهمة لتحقيق عبودية الله عز وجل في الأرض بحيث لا يعبد في الأرض سواء إقامة دولة إسلامية تحارب الباطل بكل أشكاله وأنواعه وتناصر الحق وتناصر أتباعه وللدولة الإسلامية دعائم مهمة يقوم عليها ومبادئ تستند إليها وأهداف تسعى لتحقيقها وقواعد تقوم على ترسيخها أو قواعد تعمل على ترسيخها يبقى أول حاجة هنتكلم عن هذه الدعائم أو هذه الدعائم هي الدستور النهاردة النهاردة بالظبط في الأخبار اللي متابع الأخبار بيقول لك إن إحنا هنتحاكم برضه بنفس الدستور القديم وهنعمل بس بعض التعديلات في المادة 76 اللي الناس بتتكلم عليها اللي هي مزعلة الناس اللي هي الخاصة برئيس الجمهورية خدت بالك ونبدأ نحط بدل ما هو كان حاطط طبعا قلت لك كان مفصلين له الترزية بتوع القانون هم قاعدين برضه يفصلوا تاني ولسه عايشين في الدور وعايشين في الوهم اللي هم عايشين فيه زمان ومش عايزين برضه ينشطوا عقولهم خدت بالك ما زالوا عايشين هم بيخدعوا الناس ويضحكوا على الناس خدت بالك وان الشعب ده معروف شعب زي ما انا قلت امبارح في احد الدروس قلت ان هم بيعاملونا ايه معاملة السيد للكلب مش معاملة السيد للعبد بيعاملونا معاملة السيد للكلب يعني ايه معاملة السيد للكلب يعني الكلب لما يجوع سيده يعمل له ايه خد بالك ما يشبعوش في الاكل يرمي له عظمه اهو ياكل يتلهي يقول لك اهو يتلهي في العظمه دي خدت بالك زي ما طالع اللفند رئيس الوزراء يقول لك انا عارف هو الناس كل طلباتها عايزه ايه احنا بنسعى الوقت يا جماعه اصبروا احنا بنسعى دلوقتي ان احنا عايزين نوفر لكل واحد رغيف عيش وكوبايه شاي انت لسه بتعاملنا بهذه العقليه يا عم انت اصلا وزارتك وزاره باطله احنا لا نعترف بها انت بس محطوط مؤقتا كده لا ما زال شوف بيعاملك بايه ان انت كل همك في الدنيا دي ايه رغيف عيش وكوبايه شاي بس كده اه هو ده همك انت فاحنا يا جماعه بنتعب معاكم وبنسعى لاجلكم علشان نوفر لكم رغيف العيش وكوبايه الشاي طب انت هتوفر لنا رغيف العيش وكوبايه الشاي وانت حضرتك بقى ده عايز ياكل جاتوه ينفع الجاتوه ده ما كانوش بياكلوا جاتوه خد بالك ده انا قلت لك المره اللي فاتت فاكر قلت لك ايه اشهر حرامي في التاريخ مين علي بابا دول تعدوا علي بابا بمراحل ده علي بابا ده ما يجيش ضفر من ضوافرهم ما فيش مقارنه اصلا نعرف نقارن علي بابا بينهم وبينهم خدت بال حضرتك فهم ما زالوا عايزين يغيبوك ويعيشوك في نفس لا اصحى بقى وانتبه لمثل هذه الامور يبقى اذا الدستور ده اصلا لا يصلح وعشان تبقى عارف قانونا حتى بالقانون الوضعي بتاعهم ان بسقوط النظام يسقط كل شيء حتى الدستور يسقط يبقى احنا اصلا مش هنتحاكم لهذا الدستور وانا ضربت لك بس يعني بعض المواد في اللقاء الماضي عن ماده ال- او مواد في قانون العقوبات المصري اللي هي ما زالت موجوده في الدستور وهيبقى قائمينها زي ما هي المفاجاه النهارده ان العلمانيين عايزين يرشحوا مين لرئاسه الجمهوريه رفعت السعيد بالك بعض شبابنا كان ما يعرفش مين رفعت السعيد من ضمن الحاجات اللي كان بيطالب بيها رفعت السعيد لما كان كان موجود كان بيطالب بايه باسقاط الماده رقم 2 في الدستور عشان تبقى عارف ان البلد لا الماده رقم 2 اللي بتقول ان ايه الشريعه الاسلاميه هي دستور البلاد خد بالك وهي مصدر السلطات في البلاد وان اللغه العربيه هي اللغه القائمه والسيده في البلاد عايز يسقط الماده دي خالص يبقى القانون قانون وضعي وده شغل العلمانيين مين العلمانيين دول ان شاء الله الاسبوع المقبل باذن الله عز وجل هنتكلم عن العلمانيه بالتفصيل عشان تعرف يعني ايه علماني ويعني ايه ليبرالي تبقى عارف هذا الكلام لان انت الاسماء دي هتلاقيها دلوقتي بتطرح كتير على وسائل الاعلام سواء في الصحف او في يعني الفضائيات او في التلفزيون او في وسائل الاعلام المختلفه المقروءه او المسموعه او المرئيه هتلاقي يقول لك ده العلمانية وان البلد بلد مدنية وان الدولة لابد تكون دولة مدنية مش دولة دينية تعرف هذا الكلام ده ان شاء الله هنلقى عليه الضوء معاكم من الاسبوع المقبل باذن الله عز وجل يبقى انت النهاردة بتعرف ان انت لا تتحكم الا الدستور بتاعك معروف وهو القرآن والسنة خدت بال حضرتك يبقى أنت عارف هذا الكلام فقال لك العلماء نظام الحكم الشرعي أي الحاكمية النظام الإسلامي يرتبط ارتباطا وثيقا بالدين وأخلاقه وعقيدته والواقع العملي يدل على ذلك فخاصة المسلمين في كل عصر منذ عهد أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه وطيلة عهود الخلافة كانوا يبايعون الخلفاء والأمراء على إيه؟ على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويجعلون ذلك أساس لارتباط مع الدولة وأنا هجيب لك بإذن الله عز وجل وإحنا بنتكلم عن الركن الأول من أركان إقامة الدولة أو الدعامة الأولى الدستور هجيب لك أن الإسلام مش ما تركتش ولا حاجة ولا حاجة في التعليم اتكلمت في التعليم في الاقتصاد اتكلمت في الاقتصاد في الإعلام اتكلمت في الإعلام في السياسة اتكلمت في السياسة خدت بالك في كل شؤون حياتك حتى السياسة بينك وبين أهل بيتك ما دي سياسة خد بالك حق الزوج على زوجته والزوجة على زوجها وكل واحد يعرف ان هو كما أن له واجبات عليه حقوق كل دي سياسة حق الجار عليك ايه دي سياسة حق الشارع بتاعك اللي انت بتسكن فيه ده دي سياسة ليه حق عليك الشارع خدت بال حضرتك الحي اللي انت بتسكن فيه والمحافظة بتاعتك كل هذا الكلام حتى في الوظائف اتكلمت في المرتبات اتكلمت خد بالك في العلاقات الاجتماعية في تعديل الأجور أجمل شريعة في الدنيا وأجمل دستور اتكلم عن هم بيقولوا رفع الأجور زي ما قلت لك اوعى يضحك عليك يقول لك 15% ما هي دي زي ما قلت لك معاملة السيد للكلب الكلاب جعانة نعمل لها ايه ارمي لهم عظمة 15% قلت لك هذا من الظلم نقول لك 15% و100% كل هذا من الظلم لكن الأصل في الشريعة الإسلامية هو العدالة الاجتماعية في توزيع الأجور اللي زي ما قلت لك تفهم الكلام ده انت راجل في الدرجة الثانية بتاخد 500 جنيه غيرك في نفس الدرجة بياخد 5000 جنيه لا في العدالة الاجتماعية في الإسلام لما يجي يتكلم على الأجور طالما انت في نفس الدرجة بتاعته انت تاخد زيك زيه بس هو بينتج وهو المس... معلش في مكان بيشتغل وبيدخل انتاج وكل الكلام ده يبقى هو يتميز عنك في الحوافز مثلا او يتح... يتميز عنك في البدلات لكن الاصل ان المرتب ثابت طالما انت في نفس الدرجة هو ياخد بعض المميزات التانية عنك ومش كده وبس ده انت كمان الشريعة الاسلامية في العدالة الاجتماعية في الاجور بتعمل ايه يقول لك البلد بتنتج بعض المنتجات زي ايه زي البترول مثلا زي الغاز في دخل داخل لك من قناة السويس وفي بعض المناجم وفي بعض كذا وكذا كل دي منتجات في تصدير بالعملة الصعبة يبقى اذا لابد ان انت تستشعر بهذا العقد يعود عليك وعلى اهل بيتك انت كمواطن مش يقول لك يقعد يضحك يقول لك السياحة شفت احنا خسرنا في السياحة قد ايه ده احنا خلص خسرنا كذا مليار طب الكذا مليار دول اللي انتوا كنتوا بتكسبوهم زي ما انتوا بتقولوا دلوقتي بتقولوا ده احنا يوميا بنخسر لنا مليار ولا مليار ونص او اكتر او اقل حد من المواطنين خلال ال 30 سنه او اللي قبل واللي قبل كده استشعر بذلك ما حصلش انت عايش اقتصادي خالص فيه يبقى اذا العداله الاجتماعيه في توزيع الاجور بالنسبه للاسلام يقول لك لا وانت كمان يكون لك نسبه انت كمواطن في هذه الدولة في هذا البلد رغم ان انت ليك مرتب شهري يبقى بنيجي في اخر السنة بنجمع والله الدولة جه دخل ليها من البترول وجه دخل ليها من قناة السويس ودخل ليها من الغاز ودخل ليها من المناجم ودخل ليها من المحاجر ودخل ليها من هنا والتصدير والكلام ده كله عملنا كم مليار والله البلد دخل فيها 300 400 مليار يبقى جزء من هذا الجزء من ال 300 مليار او من هذا المبلغ يدخل الى خزينة الدولة ليه لإصلاح الطرقات وإقامة المنشآت خد بالك واستصلاح الأراضي وفيما يعود على البلد اللي هو اسمها المنافع العامة اللي بتخدم كل الناس هنبني مستشفيات هنجيب معدات جديدة هنصرف فيه نخلي جزء للجيش خد بالك نخلي جزء إلى المنشآت العامة كل هذا الكلام ويتبقى جزء هذا الجزء يوزع تاني على أفراد الشعب وده اللي كان بيعمله عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه خدت بالك هي دي العداله الاجتماعيه الاصل في توزيع الاجور مش تيجي تفرح تقول لي خد 15% لا 15% ايه ياخد له ده المسكين ده ياخد له 40 جنيه ولا 30 جنيه ما هو بيخصم منك ضرائب وعلى فكره الضرائب حرام عشان تبقوا عارفين مفيش في الاسلام حاجه اسمها ضرائب ولا يفرضها كما قال العلم ولا يفرضها ولي الامر الا عند الضروره وتتفرض عند الضرورة ما تكونش بالصورة اللي انتوا شايفينها دي الموظف المسكين اللي بياخد له 200 جنيه و300 جنيه و400 جنيه هو اللي منتظم في دفع الضرائب انما اصحاب الاموال الكبيرة ورؤوس الاموال الكبيرة لا ده بيتهرب من الضرائب عمال يكدس في مليارات وينهبوا في البلد ويخرج لك الى خارج البلاد يهرب الاموال خد بالك الى خارج البلاد وفي الاخر عنده محاسب شاطر او فرقه من المحاسبين خد بالك يطلع في الاخر ان هو النفقات بتاعته يا دوبك على قد اللي داخل والراجل مسكين خسران وانت ملتزم كل شهر قبل ما تحط المرتب ده في ايديك عامل لك استقطاعات عامل لك كده خانه خانه الاستقطاعات او الاستحقاقات ايه يا عم خاصم منك الضرايب خدت بال حضرتك وخاصم منك الموارد وخاص تنمية موارد وخاصم منك تأمين صحي وخاصم منك مش عارف مصاريف إدارية وخاصم منك وخاصم منك وخاصم منك لا الأصل كل الكلام ده ملغي كل الكلام ده أصلا في الإسلام يلغيه الإسلام والشريعة الإسلامية تلغي هذه الأشياء تماما من مميزات الشريعة أن هو الكل أمام الشريعة سواء شوف النبي يبين لك صلى الله عليه وسلم في قانون العقوبات في السرقة النبي يبينه لك صلى الله عليه وسلم ان سرقت امرأة مخزومية بالك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت امرأة شريفة يعني بقى من عيلة كبيرة كده وحسب ونسب عائلة كبيرة أوي معروفة فقالوا طب مين يتوسط فيها نفس الكلام اللي بيحصل هو مين يتوسط فيها قالوا لم نجد إلا حب رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد هو ده النبي بيحبه صلى الله عليه وسلم كان بيحب أبوه قوي خد بالك فخلي أسامة يشفع فيه أسامة سمع الكلام وراح للنبي صلى الله عليه وسلم ويعني رسول الله بشفع في المرأة دي دي امرأة سرقت يعني و... واعترفت بالتهمة والتهمة مدانة أو هي متلبسة بهذه الجريمة خدت بال حضرتك فأنا بشفع فيها يعني تسيبها مش لازم بقى نقطع إيديها وكده فالنبي غضب صلى الله عليه وسلم شوف بقى بين لك المساواة والعدل وده أساس الملك يعني العدل خد بالك أساس الملك أي ملك عايز يدوم في الدنيا ويستمر حتى ببيتك خليك في بيتك عادل لو انت في شغلك او ادارتك او في تجارتك خليك برضو الاساس عندك هو العدل الاصل عندك هو العدل فهنا طبعا النبي غضب صلى الله عليه وسلم وكان اذا غضب صلى الله عليه وسلم كما تقول عائشة رضي الله عنها ارضاها لا يقوم لغضبه شيء محدش يقدر يقف قدامه لما يغضب صلى الله عليه وسلم فقال اتشفع في حد من حدود الله والله وفي رواية وأيم الله يعني والله لو أن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سرقت لقطع محمد يدها صلى الله عليه وسلم الكل أمام الشريعة سواء إنما النبي وضح القاعدة صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء الناس اللي هو في زماننا الناس دي كانت إيه قال كان إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد كان المجرمين يعملوا إيه يلاقي طه واحد ماشي شاب صغير ماشي خلاص يقوموا واخدينه ويضربوه على قفاه ويسبوه ويلعنوه بعد كده يقعدوا الافندي المجرم عنده في اسم الشرطة يقول له اختار لك حاجة بقى من الحاجات اللي قدامك دي عشان نعمل لك بيها قضية ادي قدامك قطر وادي قدامك حتة حشيش وادي قدامك كذا اختار لك بقى خدت بال حضرتك طب هيعمل ايه المسكين ده ما اختارش حاجة يجبره ويعلقه ويجلده ويعذبه حسبنا الله ونعم الوكيل لكن لما يجي واحد بقى ليه حد واصل ولا بتاع بالتليفون يقول له الله ايوه يا فندم ايوه يا باشا ايوه يا باشا يقول له فلان ده عندك وبتاع يقول له بعد ما كان بيتكلمه بعنف وبشده وبتاع يا ابن كذا ويا ابن كذا وابن كذا اول ما يجي التليفون يا حماده يا حماده ليه كده يا حماده ينفع حماده مش تقول لنا برضه حماده كنا كنا اكرمناك يا حماده وكنا يعني قمنا معاك بالواجب يا حماده ده كلام يا حماده يا واد يا فلان ايوه يا باشا احسن عربيه شرطه يا ابني توصله لحد البيت وتطلعه لحد باب الشقه اتاكد ان هو فتح باب الشقه ودخل جوه لكن المسكين التاني اه كان اذا سرق فيهم الشريف تركوه واذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد شوف الشريعه الكل سواء لكن ترجع ترجعني تاني للقوانين الوضعيه تاني زبالة الأذهان وحثالة الأفكار نرجع لنفس الاستبداد تاني نرجع لنفس الفساد تاني الله انت هتورث الكلام ده مش ليك هتورثه لأولادك تبقى انت مش جنيت على نفسك بس ده انت بتجني على اولادك وعلى احفادك الذين ياتون من بعدك لان بقى معلش يعني زي ما بيقولوا بقى حلني بقى زي ما بيقولوا لما تقوم ثوره تانية انت بال حضرتك لا احنا الوقت الفرصه امام يعني عينيك وهي الان بين يديك فلا تضيعها بالله عليك قال اهل العلم ولقد جمع الإسلام بين الرسالة والخلافة لأن الإسلام غاية مراد الله من الشرائع وهو الشريعة الخاتمة ولأن امتزاج الدين والملك هو أكمل مظاهر التمكين في الأرض للمؤمنين قال رب العالمين وهو أحكم الحاكمين وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله يبقى إذن هنا أنت يعني المصدر الأول للتشريع ده باختصار خالص خد بالك لأن الكلام صراحة عليه كتير جدا جدا إن هو إن أول حاجة أنت تتحاكم إلى الدستور الإسلامي تتحاكم إلى شريعة الله عز وجل قال بعض أهل العلم إن الدولة الإسلامية تجعل دستورها تجعل دستورها مستمدا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وتستمد منهما أمهات الأخلاق وأساسيات العقائد فهو قانونهم الأكبر الذي ترجع إليه كل القوانين الفرعية من أهداف مرحلة التمكين وضع نظام نابع من الإسلام ومصادر الشريعة يتناول كل مناشط حياة الناس الفردية والعامة فلا بد من وضع الأنظمة التالية على سبيل المثال خد بالك أهو الشريعة تحط لك إيه نظام التعليم في كل مراحله المعروفة بل التعليم المستمد بعد المراحل التعليمية يتناول التعليم والتدريب والتثقيف طبعا هم قضوا على التعليم دمروا التعليم خالص خدت بالك لا في تثقيف ولا في تعليم أصلا ولا في تدريب أصلا فدمروا التعليم كان النتيجة انه كان بيسعى سعيا حثيثا ان هو معاك فلوس هتتعلم معاكش فلوس مش هتتعلم النهارده لما يلاقي المسكين ده بياخد له 500 جنيه والله انا اعرف بعضهم يقول لي انا اخد المرتب عشان اديه للمدرسين بتوع الدروس الخصوصيه طب هتعيش بقيه الشهر ازاي اهو ربك بقى يتولى العباد هعمل ايه هعمل ايه ما هو النهارده العيل عايز ياخد دروس خصوصيه يعني بنت في الثانويه ولا ولد في الثانويه عايز ياخد في كل المواد هو المسكين بياخد له 500 جنيه ولا 600 جنيه يا دوبك يروح يدفعهم ياخدهم زي ما بيقولوا بايديه اليمين ويدفعهم للمدرسين بايديه الشمال خدت بالك وتلاقي العيل محتاج عايز يصور ورق كل درس يعني كل يعني يوميا عايز يصور ورق ب 2 3 جنيه وعايز يجيب ملازم وعايز يجيب كتب خارجيه وعايز مواصلات وعايز مصروف ليه وعايز وعايز وعايز ما فيش بعد كده بدا يدمر التعليم عن طريق الكليات او الجامعات الخاصه يبقى المسكين ده تعب وسهران طول السنه عمال يكد ويتعب وجاب له 90% واحد تاني جاب له 50% يا دوبك كان بيلعب خد بالك وكان لا مؤاخذه ولا يبذل اي جهد وفي الاخر تلاقي المسكين ده 90% مدخله كليه عاديه وده داخل احسن اللي كان داخل كليه الطب كليه الهندسه ليه معاه فلوس هيدفع فاذا اردت ان تنجز فعليك عليك بال Wings بال Wings ده كان ايه كانت سجاير زمان خدت بالك كانت سجاير زي قبل كليوباترا وقبل السوبر وقبل مارلبورو كان كان زمان كده فانت برضه نفس الاسلوب لازم تدفع طب اللي مسكين اللي معهوش وابنه ده مجتهد ولد ذكي فاذا دمر حتى الذكاء والنبغاء من ابناء هذا الوطن تم تدميرهم ليه اصل معهوش فلوس هيروح فين المسكين ده واصبح يتصدر مثل هؤلاء الجهال وعارف ان هو يجي اخر السنه هيدفع وطالما كليه خاصه معلش يعني ايه لازم ينجح ما هو ما ينفعش سقطه علشان ما يسوقش سمعه الكليه لو سمع سوق سمعه الكليه محدش هيلتحق بيها وهو يهمه يهب المادة إلى غير ذلك من طبعا المناهج نفسها مدمرة تدعو إلى الفساد وتدعو إلى الإفساد إلى غير ذلك قال لك الإسلام لابد يحط نظام للإعلام ونظام الاقتصاد والتجارة والمصارف المهم إلى غير ذلك من الحاجات الكثيرة بالك زي نظام الخدمات التي يؤديها المواطنين شوف الإسلام يقول لك لابد تحط نظام للخدمات تنفع المواطنين زي إيه قال لك مثلا زي الخدمات الاجتماعية العامة تشوف خدمات اجتماعية عامة باب التكافل مش هتلاقي فقير في البلد والله ما هتلاقي فقير يعني هم لو جابوا بس مليار بس واحد وزعوا على الناس مليار والمليار ده قد ايه يا جماعة ألف مليون آه. ألف مليون مش عارف بيعدوه ازاي هم بيعدوه ما بيتعدش ده بيتوزن عشان تبقوا عارفين هو حد يفتكر الألف مليار بتتعد أو الأصل المليار بيتعد ما بيتعدش خلاص هو بيتوزن معروف هنحطه عشر عشرينات أو أحط معلش ميتينات أو ميات الميات وزنها قد إيه والميتينات وزنها قد إيه تتوزن لكن حد فاضي يعد فتخيل لو بس مليار واحد من المليارات دي اتوزعت على ال 80 مليون زي ما هم بيقولوا هتلاقي فقير والله ما هتلاقي فقير مش هتلاقي فقير خد بالك تلاقي مش هتلاقي بنت عانس ولا هتلاقي واحد بيشتكي في تجهيز البنت او تجهيز الاخ الشاب يدور على لا ده كل واحد هيبقى عنده بيت وعنده عربيه وعنده سياره سنه في التانية مش هتلاقي حد هندور على حد يجي ياخد تطلع بالصدقه بتاعتك او زكاه المال بتاعتك خدت بالك ما هو شوف من ضمن الخزانه بتاعت البلد طب الخزانه هنجيب لها فلوس منين هنقول لك حاجات كتيره جدا مش على الزكاه بس دلوقتي انت بتقول مش هناخد ضرائب من الناس ماشي مش هناخد ضرائب من الناس طب الخزانه بتاعت الدوله دي هننفق عليها منين عشان نملاها عشان ننفق الناس دي لازم مرتباتها منين في طرق تانية يعني هي بعدين حد حدش يبقى عقله قاصر يقول لك يعني هي الزكاه بس هي لا تكفي والله الزكاه بس تكفي ده في بعضهم بنحسب له بس الزكاه طلع يدفع زكاه بس 250 مليون جنيه ده واحد بس لوحده واحد لوحده بنحسب له الزكاة بتاعته خدت بالك من أصحاب المليارات دول على هم اللي بيقولوا عليه طلع يدفع زكاة المال بس 250 مليون جنيه ايه رأيك بقى ده واحد لوحده عد لي كم واحد من أمثال هؤلاء خد بالك يعني يقرب من الرقم ده أو يقل منه هو ده الحال فدي ميزة الشريعة يبقى هنا خدمات اجتماعية عامة قال لك خدمات صحية الأصل إن هو اللي يعالجك مش عمال يغلي لك في الدواء ويجيب لك دواء مغشوش خدت بالك وعمال يخصم من يقطم وسطك التأمين التأمين وأنت ما بتروحش التأمين ولا بتستفاد من التأمين ده بحاجة خدت بالك وده برضه من الظلم نتلاقي واحد مسكين تروح التأمين يقول لك على فكرة أنت يا دوبك عندنا إنه عنده الشريط برشام كذا والشريط برشام كذا الله يا عم ده الدكتور كاتب كذا يقول لك اصل ده البديل ما عندناش ازاي ما عندكش ما انت بتاخد مني فلوس ليه ما انت بتستقطع الفلوس دي مني ليه وتلاقي واحد مثلا في حكومة مثلا او في وظيفة حكومية يقول له يا دوبك انت يعني هو عامل له مقياس بس انت المقياس بتاعك انك تاخد علاج مثلا ب 20 30 50 جنيه يا دوبك بس وغيرك في بعض القطاع الخاص تلاقيه مكتوب له علاج ب 500 و600 والف جنيه تبقى انت بتتعالج في مستشفى خد بالك قمة في الإهمال وما تلاقيش حد يعبرك ولا حد يقوم على رعايتك وتلاقي غيرك في قمة المستشفيات بالك وفي أعلى الدرجات إزاي فين العدالة هنا حتى في الخدمات الصحية الخدمات التي تقدمها المرافق العامة في الدولة إلى غير ذلك الكثير من مثل هذه الأشياء أنا بس هنقول معاك كلمة عشان ما أطولش عليك أكتر من كده عجبتني أول الشيخ أحمد محمد شاكر رحمة الله عليه شوف الراجل ده كان من قضاة الشريعة في مصر وهو محدث مصر رحمة الله عليه والشيخ توفي في 1958 رحمة الله عليه شوف بيقول إيه فيا معشر العقلاء ويا جماعات الأذكياء وأولي النهى يعني أصحاب العقول كيف ترضون أن تجري عليكم أحكام أمثالكم وأفكار أشباهكم أو من هم دونكم ممن يجوز عليهم الخطأ بل خطأهم أكثر من صوابهم بكثير بل لا صواب في حكمهم إلا ما هو مستمد من حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم نصا أو استنباطا تدعونهم يحكمون أو تدعونهم يحكمون في أنفسكم ودمائكم وأبشاركم وأغراضكم وفي أهليكم ومن أزو... وفي أهليكم من أزواجكم وذراريكم وفي أموالكم وسائر حقوقكم ويتركون ويرفضون أن يحكموا فيكم بحكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم الذي لا يتطرق إليه الخطأ ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حديد حكيم حميد وخضوع الناس ورضوخهم لحكم ربهم خضوع ورضوخ لحكم من خلقهم تعالى ليعبدوه فكما لا يسجد الخلق إلا لله ولا يعبدون إلا إياه ولا يعبدون المخلوق فكذلك يجب ألا يرضخوا ولا يخضعوا أو ينقادوا إلا لحكم الحكيم العليم الحميد الرؤوف الرحيم دون حكم المخلوق الظلوم الجهول الذي أهلكته الشكوك والشهوات والشبهات واستولت على قلوبهم الغفلة والقسوة والظلمات فيجب على العقلاء أن يربأوا بنفوسهم عنه لما فيه من الاستعباد لهم والتحكم فيهم بالأهواء والأغراض والأغلاط والأخطاء فضلا عن كونه كفرا بنص قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون قال تعالى إن الحكم إلا لله قال تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون بالك وقال تعالى أفحكم الجاهلية يبغون ومن أصدق من الله حكما لقوم يوقنون بالك قال تعالى أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون قال يعني ابن تيمية كلام جميل في هذا الكلام ينكر تعالى كما قال في التفسير يقول ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله المشتمل على كل خير الناهي عن كل شر وعدل إلى ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات مما يضعونها بآرائهم وأهوائهم وكما يحكم به التتار من السياسات الملكية أو الملكية الخاص المأخوذة عن ملكهم جنكيز خان الذي وضع لهم الياسق الياسق ده كتاب حطه جنكيز خان وجنكيز خان أصلا ما كانش بيؤمن بأي دين فراح جمع بعض القوانين من الإنجيل اللي هي النصرانية خدت بالك ومن اليهودية وبعض القوانين من الإسلام وجمعهم وخلطهم وبعض الحاجات من أهواه هو وكيفه ومزاجه وراح إيه حطها في كتاب وختم عليه بختم الرصاص فأصبح هذا الكتاب مقدس يتحاكم إليه لما ابتليت مصر بقى بمحمد علي عليه من الله ما يستحق عليه من الله ما يستحق هو اللي ألغى الشريعة الإسلامية محمد علي في سنة 1805 هو اللي ألغى الشريعة الإسلامية وبعت رفاعة الطهطاوي بدأ يترجموا بعض الكتب وبدأ يبعت بعض الناس خدت بالك إلى إنجلترا وفرنسا وراح عامل إيه خليط من القوانين الإنجليزية والقوانين الفرنسوية وبعد كده دخلوا القوانين الأمريكية والقوانين الإيطالية وبدأوا واحدة بالتدريج بالتدريج يلغوا إيه الشريعة الإسلامية ولما جه عبد الناصر عليه من الله ما يستحق راح عامل إيه راح قال لك ألغى اللي هو قانون أو ألغى قوانون الأحوال الشخصية اللي هو كان بيتحاكم في أهل مصر إلى الشريعة الإسلامية كان ده اللي فاضل بس ما عرفوش يتكلموا في الأحوال الشخصية لحد ما جه الدكتاتور السابق ومراته خد بالك راح عملت إيه راحت قلبت الدفة خالص وزودتها وأنصفت النساء على الرجال وجعلت النساء تستأسد على الرجال وخالفوا الشريعة تماما تماما بقوانين وضعوها وضعوها نبقى نتكلم عنها بإذن الله ربنا قدر اللقاء والبقاء بإذن الله عز وجل يبقى أنت مرجعك دائما وأبدا في كل حال وفي كل وقت في جميع شؤون حياتك وجميع أفعالك وأقوالك إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الناس بيقول لك أنا مش عايز الشريعة ليه يا عم مش عايز الشريعة حاجة غريبة جدا بعض الشباب يقول لك أنا خايف إن الشريعة تطبق ليه خايف إن الشريعة تطبق ليه ده أنت هترجع لك حقك وتعيش في أمن وأمان خدت بالك وهيرتفع مستواك انت كل الناس بتدور مرتفع استواها مستواها الاقتصادي يرتفع هيرتفع مستواك الى اعلى الدرجات بفضل الله عز وجل مش هتلاقي حرامي ما هو لو الشريعه مطبقه كنت هتسمع عن المليارات دي الحراميه دول الكبار دول كتار زي كده كان اول حرامي يتمسك كان ايه اللي يحصل تتقطع ايده وللاسف زي ما انت شايف برضه القوانين العرفيه العسكريه لحد دلوقتي متباطئه جدا في الاحكام على الناس دي ثبتت التهم عليها وثبت فساد هؤلاء الناس لحد دلوقتي ما سمعناش واحد منهم اتحكم عليه بحاجة فربنا يهديهم كمان اللي هم قائمين بالقوانين العرفية العسكرية ان هم يبادروا بأمثال هؤلاء لأن دول هيجيبوا زي ما قلت لك هي سلسلة هتكر كتير هتفاجأ بأمثال هؤلاء هتلاقي كل واحد بيجيب التاني واحد بيجيب التالت والرابع والعاشر والمية والمئتين هتلاقي في الآخر عدد يكاد عقلك يطير كل دول كانوا مفسدين في الأرض كل دول دمروا البلد وخربوا اقتصاد البلد ونهبوا البلد هتلاقي دول بس هي عايزة المبادرة ان يجي الحكم الاول على الواحد منهم خدت بالك ويطبق عليهم قانون الذين يفسدون في الارض قانون الحرابة دول كانوا بيفسدوا في الارض واستغلوا مناصبهم وسرقوا البلاد ونهبوا الثروات وهربوها لخارج البلاد واجاعوا الشعب وامرضوا الناس خدت بالك واعاشوهم في الفقر والجوع والمرض والذل والقهر والتعذيب الى غير ذلك فلا بد كل هؤلاء ينال جزائهم هذا عدل وهذا انصاف فكان خايف ليه عارف بيقول لي ايه بيقول لي انا خايف من الشريعه تطبق الله- يعني انت مش عايز ربنا يحكمك لا انا عايز والله ربنا يحكمني ان الحكم الا لله امال ايه اللي مخوفك قال يا عم الشيخ لا هنشوف مسلسلات ولا افلام ولا مسرحيات ما اصل لو في شريعه ايه اللي يحصل مش هنلاقي الكلام ده الله يعني هو ده اللي يهمك يعني انت تعيش في ذل وفي قهر تعيش في فقر وفي جوع وفي مرض واهم حاجه عندك المسلسل والفيلم والمسرحيه يا عم اطمن طالما ان قلبك مريض ربنا يا رب يطهر قلوبنا اجمعين خلاص العمليه ما بقتش ضيقه زي زمان يعني ايه يعني في فضائيات خلي يا عم مصر هتطبق الشريعه الاسلاميه وهتمنع زي ما انت بتقول المسلسلات والافلام والمسرحيات والتبرج والعري والزنا والقمار والخمر خد بالك والبنج والحشيش كل هذه الاشياء كل هذه المفسدات والربا وغيره خدت بال حضرتك انت بقى في بيتك ممكن ايه تعمل المعصية طالما انت عايز تعمل المعصية هتعملها وانت مقفول عليك الفضائيات بقت سهلة تفتح اي مكان هتخش اللي انت عايزه انت حر النت بقى سهل تحت ايديك الوقت لكن الاصل ان الشريعة بتربيك بتطهر قلبك من كل هذه الاشياء وترفع من قلبك هذه الامراض وهذه الشهوات فتكون عبد صالح في الدنيا وكذا تكون صالح في الاخرة فتفوز بسعادة الدارين سعادة الدنيا وسعادة الآخرة أنا عارف إن الأمر هيبقى الأول صعب لكن بعد كده هتلاقيه في قمة السهولة بفضل الله عز وجل والتيسير وعلى فكرة قال أهل العلم من لم يرتضي التحاكم إلى شرع الله عز وجل خدت بال حضرتك أو رفض حكم شرع الله عز وجل فقد خرج من الملة هو كافر قال تعالى أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون وقال الله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت شوف ختام الآية ويسلموا تسليما انك تسلم لأمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم والآيات طبعا في يعني الحاكمية كثيرة جدا لكن نكتفي معكم على ذلك المقدار نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه وأن يحسن لنا ولكم الختام وأن يكشف الغمة عن هذه البلاد وعن الأمة وأن يعجل سبحانه وتعالى بسقوط سائر وباقي الطغاة في سائر البلاد الإسلامية وأن يحقق في بلادنا وسائر البلاد الإسلامية الأمن والأمان وأن يحكم فينا شرعه إنه ولي ذلك والقادر عليه صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اتفضل يا شيخ محمد عايز ايه دلوقتي الشيخ في بعض النصارى بيقولوا طب انتوا عايزين تتهاجموا ب- بالدين بتاعكم اه احنا احنا ايه جا- احنا ايه جزاتنا ان احنا مش عارف ن- نتحاكم بالدين طيب احنا نوضح السؤال ده نجاوب عليه ان شاء الله الاسبوع الجاي نشوف ايه حقوق النصارى في ظل الشريعه الاسلاميه نشوف حقوقهم ايه نتكلم ان شاء الله ربنا ييسر كده تصبر علينا شويه نتكلم عن العلمانيه خلاص ونتكلم عن ايه لو احنا طبقنا الشريعه ايه النصارى حقوقهم خد بالك اللي هي في ظل تحكيم الشريعه الاسلاميه وايه هي حقوقهم في ظل تطبيق القوانين الوضعيه باذن الله عز وجل اتفضل عليكم السلام ورحمه الله وبركاته ايوه تمام تمام تمام تمام حاضر حاضر احنا بالنسبة للاشخاص والت... يعني اللي هو الشغل العملي احنا هنقول لك عليه بس انا دلوقتي بديك الشغل النظري انت اعرف كل حاجة فيها مواصفات الدستور لابد يتصف بمواصفات معينة الحاكم اللي احنا هنختار رئيس الجمهورية لابد يتصف بمواصفات معينة الرعية نفسها احنا مطلوب مننا ايه ان احنا نعمله خد بالك ايه المواصفات اللي لابد تكون فينا في الاخر هنقول لك بفضل الله عز وجل وخلال ايام قريبة هنقول لك مين يا جماعة اللي ممكن ها ومن هؤلاء الناس تصلح لان الوقت الصورة لسه ما اتضحتش يعني مين اللي هيرشحوا نفسهم واحد زي ايمن نور صرح ان هو هيرشح نفسه فنبدا نعمل لك ترجمه مين ايمن نور ده وايه المبادئ التي يدعو اليها والمبادئ بتاعته هل توافق الشريعه او تخالف الشريعه خد بالك البرادعي بعد بيقول لك مش هرشح نفسه لا دلوقتي عايز يرشح نفسه خدت بقى حضرتك دلوقتي عمرو موسى قدم طبعا استقالته من جامعه الدول العربيه وبيجهز ويعد نفسه ان هو يرشح ايه يرشح نفسه لرئاسه الجمهوريه النهارده العلمانيين نزلوا خبر ان هم بيتكاتفوا يتكاتلوا بيد واحده على انهم يرشحوا الدكتور رفعت السعيد لرئاسة الجمهورية مين رفعت السعيد مين عمرو موسى احنا ما نعرفش عن عمرو موسى ان هو راجل كان كذا وكذا لكن ايه الراجل ده مبادئه ايه ايه الدعوة اللي بيدعو ليه؟ ايه الافكار بتاعته خدت بالك وهل هذا يوافق الراعي فعلا خد بالك هل ايمن فعلا يوافق الراعي هل البرادعي يوافق الراعي هل زويل يوافق فعلا الصفات التي يجب ان تصف بها ويتميز بها الراعي هل رفعت السعيد لسه حضرتك هنشوف لسه بقيه الاسماء تبدا تظهر عشان ما ناخدش شوط نقطع في دول وبعد كده هتفاجئ في اسماء تانية واسماء ثالثه ورابعه وعشرة لا نجمعهم لك بامر الله عز وجل ونبدا نعمل ايه مقارنه بينهم وبين الصفات التي يجب ان يتصف بها الحاكم المسلم بس انت ابدا معايا واحده واحده واحنا ربنا ييسر ان شاء الله تعالى خلال فتره قصيره هنبين لك كل هذا الكلام باذن الله عز وجل وفي الاخر هنقول لك والله في فلان الفلاني ده مرشح نفسه منهجه كذا وكذا وكذا فكر فيه كويس واعرف فيه كويس دون حزبيه دون تحزب دون تجمعات اللي هم بيحاولوا يفرقوا بها أهل الإسلام ويفرقوا أبناء هذا الوطن الواحد لا كلنا نجتمع على قلب رجل واحد وكلنا نجتمع على صلاح البلاد وصلاح الدين خد بالك وصلاح شؤون وأحوال الناس دينيا واجتماعيا وسياسيا واقتصاديا وتعليميا إلى غير ذلك من شتى أنواع الإيه؟ الإصلاحات وكلنا نتكاتف أن احنا نكون متعاونين حتى إذا سألنا الله عز وجل نقدم إيه إعذار الله يا رب إحنا عملنا اللي علينا عملنا كذا وكذا وكذا وأنت أعلم بذلك يبقى تبرئ الذمة بين يدي الله عز وجل والنتيجة في الآخر مش بتاعتك ولا بتاعتي النتيجة دي بيد الله عز وجل جزاك الله خير حاضر ما هنتكلم عن الديمقراطية هنتكلم عن كل هذه المذاهب هنتكلم عن المذهب اللي هو الديمقراطي بس احنا هنتكلم- نبدأ بالعلمانية الأول العلمانية بدأت منتشرة جدا خدت بالك والدعوة الوقت العلمانية والليبرالية وأنا شوف عجبني النهاردة في لقاء عملوه الشباب بتوع الثورة اللي هم بيسموا نفسهم شباب الثورة دلوقتي ان هم بيقولوا احنا هنعمل تعديلات في الدستور الشباب ده قال لهم لا ده احنا الاصل ان الدستور ده يسقط مع النظام زي ما ايه قال شوف عملوا ايه قال لهم شوفوا مقارنه ليه احنا عايزين نقرا كده نطلع قالوا لهم زي ما جه عبد الناصر في الانقلاب اللي عملوه الانقلاب العسكري اللي عملوه في 52 على الملك فاروق ايه اللي حصل اسقطوا كل اللي هو الدستور والحكومه والنظام كل ده سقط مع الملك خد بالك وبداوا هم يعملوا ايه يعملوا دستور جديد اللي هو الدستور العلماني اللي هم كانوا بيتحاكموا اليه اللي هو ان شاء الله يسقط باذن الله تكون اخر دوره ليه هي الدوره بتاعت ايه الراجل اللي راح ده ورحل خد بالك وارتاحت منه البلاد والعباد فيبدا ان شاء الله تعالى يكون دستور جديد لهذه البلد لمصر ودي هتبقى بدايه الانطلاق للعالم الاسلامي كله باذن الله عز وجل والله الموفق الى يعني سواء السبيل صلى الله وسلم بارك على نبينا محمد جزاكم الله خير فاحنا نلقي الضوء ان شاء الله تعالى على كل هذه المذاهب ونعرفك عليها باذن الله عز وجل السلام عليكم ورحمه الله وبركاته